في البيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على حبيبنا المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع بعض الصحابة بيقول لهم وبيعرفهم حاجة جميلة أوي أوي وكلنا عارفين ان النبي دايما كان يتتبع اصحابه بيربيهم ويأدبهم ويزكي أنفسهم صلى الله عليه وسلم ويرتقي بأرواحهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية عشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي وفضل الوضوء حقيقة اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا درسين عن قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كان عن الصلاة اتكلمنا عن النبي وقيام الليل واتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا خاصة بالصلاة عايزين نكمل السلسلة فقلنا نبدأها من الأول فبدأنا الدرس اللي فات لو تفتكر حضراتكم عن النبي وفضل الأذان ثم نكمل النهاردة عن النبي وفضل الوضوء ونكمل بعد كده السلسلة ربنا يجمعنا وإياكم على كل طاعة اللهم آمين يا رب العالمين تعالوا نبدأ مع حضراتكم وأهلا بحضراتكم جميعا مشاهدي قناة اقرأ من استوديوهاتنا بالقاهرة ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما وإن شاء الله بقى يجمعنا إن شاء الله في الجنة الجنة في أجمل موقع في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أكيد كل واحد فينا بيقول وش معنى هتتكلم النهاردة عن الوضوء عايز أقول يا جماعة موضوع الوضوء ده موضوع في غاية الخطورة وفي غاية الجمال لأن مفتاح الصلاة إن أنت لازم تتوضأ ولا صلاة لمن لا وضوء له اللي ما يتوضاش ما تصلحش صلاته واللي ما يصحش وضوءه لا تصح صلاته ولذلك ربنا سمى الصلاة سماها إيمان قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع صلاتكم عند البيت والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فالصلاة مفتاحها الوضوء لازم تتوضى ولازم تتوضى صح علشان تصح صلاتك بفضل الله سبحانه وتعالى علشان كده أفضل حاجة للمؤمن الوضوء سلاح المؤمن الوضوء سلاح المؤمن لازم تتوضأ عشان فعلا تكون دايما على طهارة وتكون دايما ممن فازوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وممن فازوا بالمناقب العظيمة والثمرات الجميلة اللي هنقولها واحد يقول لي طب انت كده فتحت نفسنا يلا بقى افتح الكتالوج وعرفنا ايه هي ثمرات وفضائل الوضوء نفتح الكتالوج بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم رقم واحد الوضوء بيكفر الله عز وجل به صغائر الذنوب ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن خد بالك بقى فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بوجهه خرج من وشه كل خطيئة نظرت إليها عيناه بتخرج مع الوضوء فإن غسل يديه خرجت من يديه مع خد بالك بقى كل خطيئة بطشها مع بيداه مع آخر قطرة من قطر الماء فإذا غسل, فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب الله تأمل معي المشهد كده حضرتك بتتوضى غسلت إيديك المية نازلة مع آخر قطرة كل الذنوب اللي انت كل الذنوب اللي ارتكبتها بإيديك خرجت بفضل الله غسلت وشك وانت بتغسل وشك مع اخر قطره واخر نقطه ميه نازله من وشك اتغفرت كل الذنوب اللي ارتكبتها بوشك وايه اللي الذنوب اللي ممكن ترتكب بالوش نظره العين سماع بالاذن سمعت حاجه حرام نظرت الى شيء حرام اتكلمت كلمه حرام مع المضمضه والاستنشاق كل حاجه حرام ارتكبتها بالوجه واكثر المعاصي بتكون بالوجه اما بالعين واما بالاذن واما بالانف واما باللسان واما ايضا من خلال الفم ان انت تكون يعني سبحان الملك يعني مع الوضوء بيتغفر كل صغائر الذنوب اه بيتغفر كل صغائر الذنوب مع اخر قطر الماء بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني عجيب جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا رواه مسلم قال من توضأ هكذا النبي اتوضأ قدام الصحابه بيقول لهم اللي يتوضأ بنفس الهيئه ديت من توضأ هكذا خد بالك غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة يتأكد الموضوع ده لما تكون مع الوضوء بتصلي ركعتين بيسموهم سنة الوضوء أو إنك تصلي حتى ركعتين تحية المسجد أو ركعتين سنة المهم ركعتين بعد الوضوء يكون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من توضأ والحديث رواه البخاري ومسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبي الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه بيقول لك لو اتوضيت زي ما أنا بتوضى وكان نفسي والله النهاردة الحقيقة فاتتني بقى سامحوني عندي ديت يبقى واحد صفر اه يعني النهاردة كان كان المفترض ان انا اجيب آه، شويه ميه وان كنا ممكن نلحقها بس معلش يعني آه، ونتوضا قدامكم ونوريكم كيف يتم الوضوء كما كان يتوضا النبي صلى الله عليه واله وسلم يبقى اول حاجه الوضوء مغفره لصغائر الذنوب وصغائر الذنوب دي يعني سبحان الله رغم انها صغائر لكن لو اجتمعت على العبد تضيعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح إياكم ومحقرات الذنوب ذنوب بسيطة كده مش واخد بالي منها أو بالبلدي كده مش فارقة معايا يعني إيه يعني إيه بصة بسيطة كده وبعدين يا أخي ده إن الله جميل يحب الجمال وبعدين وبعدين وبعدين ونظرة فاهم إزاي وحاجات بسيطة كده بعض اللمم الذنوب الصغار لكنها لو اجتمعت على الإنسان تضيعه إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب النبي بيوضحها بقى كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا نارا فجاء هذا بعود وهذا بعود فجمعوا حطبا فأججوا فيه نارا فإيه فأنضجوا طعامهم وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا العبد يذنب الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء الذنب الثاني لسه ما تبش من الاولاني الذنب الثاني يتحط جنبه نقطة سوداء لحد ما القلب يغلف يا رب يعافينا ويعافيكم وهذا هو قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يحال بين قلب هذا العبد وبين كتاب الله يحال بين قلبه وبين مواعظ آه، الصالحين يحال بين قلبه وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الثمرة الثانية من ثمرات الوضوء ان اي واحد فينا لما بيجي ينام يا جماعه آه، والنبي اللي بيحكي بقى القصه ديت الشيطان بيجي لكل واحد فينا طبعا الشياطين كتيره جدا يعني اعداد تكفي كل البشر وزياده يعني فبيجي كل شيطان لكل واحد ويجي عند مؤخره راسي وبعدين يخبط عليه يربط عقده كده ويخبط عليها ويقول له عليك ليل طويل فارقد اوعى تقوم ويقوم خبطه الخبطه الثانيه بعد العقده الثانيه وخبطه الخبطه الثالثه بعد العقده الثالثه بيحط له ثلاث عقد هنا العقد دي نحكها- نفكها ازاي نفكها بطريقه بسيطه جدا ذكرها النبي في الصحيحين بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم حل العقد ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان أو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فارقد اوعى تقوم فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة الله شفت ذكر ربنا فوائده كتير ازاي واحنا يمكن ذكرنا الدرس او لسه هنذكر درس عن ذكر الله سبحانه وتعالى خد بالك فإذا ذكر الله انحلت عقدة لسه فاضل اتنين فإذا توضأ انحلت الثانية فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا طب لو واحد ما عملش التلاتة دولت لا ذكر ربنا ولا توضى ولا صلى التلات عقد موجودين على قفاه جاي بقى تاني يوم برضه الشيطان ربط ثلاثة على ثلاثة بقوا ستة واخد بالك اه والراجل ما عملش كده لا قام لا صلى ولا ذكر ربنا ولا اتوضى لسه بقى, بقى, بقى ست عقد الشهر كله ما صلاش 90 عقدة 30 في 3 ب 90 عقدة بقاله سنة ما بيصليش ما شاء الله ده حضرتك ده بقى استيريو بقى ما شاء الله ربنا يعافينا ويعافيكم فايه حل العقد ديت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم تقوم اذكر ربنا اتوضى صلي أهلا وسهلا أصبحت طيب النفس نشيطا وإلا لو ما عملتش كده أصبح خبيث النفس كسلانا تشوف المنظر ده بقى الصبحية على محطات الأتوبيس ومحطات المترو باين قوي قوي تلاقي اللي مصلي باين عليه كده ما شاء الله ووشه منور وعنده هدوء نفسي لو نرفزته يقول لك الله يسامحك لو شتمته يقول لك الله يسامحك آه لو كشرته في وشه تلاقيه مبتسم في وشك التاني بقى اللي ما صلاش والعقد لسه موجودة واخد بالك وقايم الصبح بقى عامل ايه يعني واخد بالك بينفخ لو حد قرب له تلاقيه ما شاء الله شايط ليه؟ مفيش أصبح خبيث النفس كسلانا أما الآخر الذي صلى أصبح طيب النفس نشيطا ربنا يجعلنا وإياكم منهم الثمرة الثالثة أن الوضوء نصف الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم الطهور شطر الإيمان الإيمان هنا يفسر بأن هو الإيمان ويفسر بأن هو الصلاة لأن ربنا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم عند البيت فالصلاة سميت إيمان والوضوء شطر الإيمان لأن لا تصح الصلاة بغير وضوء ولو كان هناك وضوء ولكنه غير تام أيضا لا تصح الصلاة وهكذا فإذا صلاح الوضوء يتتبع أو يترتب عليه بفضل الله صلاح الصلاة رقم أربعة أن الوضوء نور للعبد يوم القيامة يا رب اجعلنا من أهل الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فاكرين حضراتكم لما ذكرنا المشهد العجيب اللي هيحصل يوم القيامة على الصراط حينما قال جل وعلا في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا يعني انتظرونا نمشي في آثار نور وجوهكم أو انظرونا يعني اه اه انتظرونا أو انظرونا انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجوهكم إما انظرونا يعني انتظرونا وإما انظرونا يعني انظروا إلينا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الله أكبر فالتمسوا إيه نورا النور ده بيقولوا لهم النور ده احنا جايين بيه من المكان الذي قسمت فيه الأنوار قبل الصراط مباشرة ده رأي من رأي من آراء المفسرين والرأي الثاني وهذا الذي أميل إليه ارجعوا إلى الدنيا مرة أخرى فأتوا بالنور بنور العبادة والصلاة والوضوء والزكاة والعمل الصالح والذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا النور ده معكم من الدنيا وارجعوا مرة تانية وقد يكون التفسيرين يعني صحيحان بفضل الله سبحانه وتعالى ان اما ان النور يكون هو نور العباده في الدنيا واما انه يكون النور ايضا هو النور الذي يقسم قبل الصعود على الصراط ولا تعارض بين الاثنين فالعمل الصالح اللي بتعمله في الدنيا يكنز لك نورا يوم القيامة قبل أن تصعد على الصراط وهكذا يبقى الوضوء نور يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تبلغ الحلية الحلية هي النور اليوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء في واحد بيتوضى فبيتوضى لحد هنا في واحد بيزود سنة يزداد النور على قدر زيادة الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن كمان ثمرات الوضوء الجميلة جدا ان احنا لما هنيجي يوم القيامة ونفسنا بقى نشوف النبي يا رب يا رب ارزقنا رؤية النبي يا رب وصحبة النبي في الجنة يا رب وقبل ما نخش الجنة شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم فلما نيجي يوم القيامة طيب المؤمن العاصي والمؤمن الطائع والمؤمن اللي اللي من أهل السنة والمؤمن الذي ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى كيف يعرفنا النبي حتى من بين الأمم الكافرة أو من بين العصاة أو من غير ذلك في علامات وأنوار سيراها النبي صلى الله عليه وسلم على جبين المؤمن وفي آه، ساق المؤمن في رجليه وعلى جبينه يراها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هي دي العلامة التي يعرفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الحديث في عجالة سريعة قبل ما نطلع الفاصل حديث رواه مسلم أن النبي مر على دفناء البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا النبي بيقول إيه وددت أن قد رأينا إخواننا فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي أمال مين إخوان النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور
شدفاه بود ومحبه ولحظة صفاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل آه، قلنا أن الوضوء علامة بتميز الأمة عند ورود حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا أن النبي آه، قال ومر على آه، دفناء البقيع قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية ثم قال وددنا أن قد رأينا إخواننا قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يؤمنون يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فالصحابة قالوا طب هتعرفهم ازاي يا رسول الله كيف تعرف يا رسول الله من لم يأتي من أمتك يعني اللي انت ما شفتوش من أمتك هتعرفهم ازاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة الغر اللي فيه نور وبياض في الجبهة وهي مقصود بها النور اللي بيكون في جبهة الفرس تمام كده أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة يعني فيها نور في سيقانها الثلاثة طيب غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم عايز يقول النبي عليه السلام لو إن واحد عنده خيول في منها خيول في نور أو بياض في وشها في جبهتها في الجبين وفي عندها بياض في رجليها الثلاثة ألا يستطيع أن يفرق بينها وبين الخيل التانية اللي هي كلها سواد في سواد قالوا له طبعا يبقى في فرق كبير قال كذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين النور مالي وشوشهم ومالي أرجلهم فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العلامات ثم ذكر النبي صنفا ابتدع في دين الله وتبرأ النبي منه على الحوض ربنا ما يجعلنيش وإياكم منهم يا رب العالمين قال ألا ليزادن رجال عن حوض يوم القيامة كما يذاد البعير عن أو البعير الضال قال يأتون يوم القيامة فيريدون أن يشربوا فتزودهم الملائكة فيقول النبي أصحابي يا رب فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما كان بيطلب إن هم يشربوا يقول سحقا سحقا لمن بدل وغير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رقم ستة من ضمن ثمرات الوضوء نفسك تخش الجنة طبعا وكلنا أصلا يعني ربنا يا رب يجعلنا يا رب من أهل الجنة كلنا بنسعى وهدفنا الأسمى هو رضوان الله سبحانه وتعالى أولا ثم جنة الرحمن التي قال فيها أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عايز توصل للجنة الجنة لها أسباب كتيرة جدا جدا وكان من ضمن أسباب دخول الجنة الوضوء والمحافظة على الوضوء ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك أمامي في الجنة دف النعل صوت تحريك الرجلين بيقول له سمعت صوت رجليك قدامي يا بلال في الجنة إيه اللي أنت بتعمله إيه أرجى عمل فممكن واحد يفكر يقول أرجى عمل يبقى ده بلال بقى أكيد هيقول له أرجى عمل كل يوم بصلي قيام الليل من العشاء للفجر أو أرجع عمل بصوم على طول يوم أو يوم لا كصيام داود عليه السلام وهو أحب الصيام إلى الله يا إما بعمل كذا أو, أو بتصدق وبعمل بلال قال له حاجة بسيطة جدا قال له يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي يعني مجرد أن أنا أتوضأ بقوم أصلي ركعتين مثلا عمل بسيط جدا لكن أجر عليه بأن النبي سمع صوته في الجنة قدامه عشان كده النبي جت وصيته كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا أي حاجة يا جماعة إحنا وظيفتنا مهمتنا في الدنيا جمع الحسنات دي هوايتي في واحد هوايته جمع الطوابع في واحد هوايته جمع صور السيارات في واحد هوايته جمع صور الموتوسيكلات في واحد كل واحد ليه هواية واخد بالك إحنا بقى كمسلمين هوايتنا جمع الحسنات عشان نلقى بها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى رقم سبعة دخلت الجنة خلاص عايز بقى ربنا يرفع درجتك في الجنة لأن يا جماعة ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة والحمد لله رب العالمين إن ربنا بينزع الغل والحقد والحسد من قلوب الناس قبل ما تخش الجنة على طول بيحصل تطهير للقلب لأن ده في الدنيا بيحسدوا بعض على 100 جنيه ده, ده ممكن واحد شاف واحد جاب عربية ممكن يطب ميت من الحقد والحسد أمال بقى في الجنة لما يكون ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام ده ممكن يحصل له إيه ده؟ خد بالك ده ده ده مش قادر اقول لك ممكن يحصل له فربنا بينزع الغل والحقد والحسد شوف قد ايه يعني اخوانا على سرر متقابلين حتى ان في يوم المزيد لما نلقى الله سبحانه وتعالى ونتنعم بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى منا من يجلس على منابر من النور ومنا من يجلس على كثبان المسك ومنا ومنا ومنا ومع ذلك لا يرى احد ان احدا افضل عليه في درجه ابدا لأن ربنا نزع من قلوبهم الغل والحقد والحسد فضل الله سبحانه وتعالى الوضوء سبب لرفعة الدرجات في الجنة حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا خد بالك أحيانا التساؤل الجميل ده بيثير انتباه الإنسان أنه يتعلم المعلومة بمعنى إيه؟ كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم ايه؟ يقول لهم على فكره بالمناسبه يعني الوضوء ده من ضمن اسباب رفعه الدرجات في الجنه. ممكن المعلومه تخش وممكن يعني ممكن انساها انما لما يجي على صوره سؤال انا انتبهت خلاص الا ادلكم ايه رايكم ممكن اقول لك دلوقتي خد بالك لو صليت اربع ركعات ضحى هيتبني لك بيت في الجنه انما لما اقول لك الا ادلك كيف يبنى لك بيت في الجنه تقول لي اه والله قول لي الله يبارك لك اقول لك صلي اربع ركعات ضحى يتبني لك بيت في الجنه اقول لك الا ادلك على كيف يبنى لك ايضا بيت اخر في الجنه اقرا قل هو الله احد عشر مرات يتبني لك بيت في الجنه شوف قد ايه التساؤل الجميل دوت الاستفهام دوت واخد بالك ان انت لما تسال واحد سؤال بتخليه ينتبه فالنبي بيقول الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط إسباغ الوضوء على المكاره أذكر لما كنت عايش في شمال السعودية سنة 92-93 كنا عايشين في منطقة كان درجة حرارة بتوصل تحت الصفر على حدود كده بين السعودية والعراق فسبحان الله فكان الميه كانت بتتجمد في المواسير لدرجه احيانا كانت المواسير تنفجر فطب انت انت كراجل مسلم لازم تظبط حياتك على صلاتك لازم تظبطها فكنت اعمل ايه كنت احوش ميه من بالليل في حاجه كده اناء علشان لما اقوم الفجر اتوضى الاقي ميه احيانا كنت افتح الحنفيه الميه متجمده جوه الحنفيه مفيش ميه بتنزل فممكن اقول خلاص بقى انا معذور بقى ومش هصلي لا جهز نفسك من بالليل ظبط ميتك خليها وتوضى بيها وروح صلي فربنا يتقبل تعالوا نشوف حرص السلف على الوضوء يعني انا هذكر لك امثله بسيطه جدا جدا عشان ما اطولش على حضراتكم خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه حديث رواه البخاري لما اسره المشركون في مكه وارادوا ان يقتلوه كان هو لما مسكوه كان مسكوه في الاشهر الحرم هم لا يفعلون شيئا في الاشهر الحرم فقالوا لا خلاص نحبسه عندنا لحد ما يعدي الاشهر الحرم وبعدين نقتله يعني الناس عندهم ورع جامد قوي فالمهم حبسوه ورأوا منه كرامات لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى وشافوا منه صلاح وتقوى وعبادة شيء عجيب جدا فلما أرادوا أن يقتلوه مين اللي كان بيشرف على قتله كان لسه أبو سفيان كان لسه ما أسلمش فأبو سفيان هو بنفسه اللي بيشرف على موضوع قتل إيه خبيب فعلقوه على آه يعني آه صلبوه على خشب كده وبعدين آه سيدنا آه عفوا أبو سفيان كان لسه ساعتها ما أسلمش يعني بيسأل خبيب بن عدي بيقول له أتريد شيئا قبل أن تقتل قال أريد أن أتوضأ وأصلي ركعتين شوف شوقه للعبادة قد إيه قال له طيب فنزل فسبوه اتوضأ وصلى ركعتين قال فتجو فتجوزت فيهما يعني سرعت في الركعتين ليه يا سيدنا خبيب قال خشية أن يظنوا أننا بي حذرا من الموت خفت لحسن يقولوا ان انا خايف من الموت وانا فعلا مش خايف من الموت لان الموت بالنسبه للمؤمن هو خلاص هو موعد ولقاء مع الله سبحانه وتعالى فانا مشتاق للقاء الله كما ورد عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال, قال ليس ذاك يا عائشة ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر أو الفاجر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه خدوا بالكم بقى فسيدنا خبيب قال له اتوضى بقى وصلى ركعتين فراح متوضي وصلى ركعتين كده وسرع فيهم فلما وضع على المشنقة مرة أخرى عشان يقتلوه وإذا به وطبعا لحد هنا انتهى رواية البخاري والباقي هذا في مغازي موسى بن عقبة قال خبيب اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم بلغ رسولك مني السلام كل اللي يشغله أن يوصل سلامه للنبي عليه السلام النبي كان في المدينة وسط أصحابه وخبيب كان في مكة في أرض التنعيم فاستدار النبي وهو جالس بين أصحابه فاستدار تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب الآن قتل خبيب اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عثمان بن عفان لما أراد الثوار أن يقتلوه وعلم أنه مقتول خلاص والصحابة أرادوا أن يتدخلوا ليحموا سيدنا عثمان فقال ما أحب أن ألقى الله بقطرة دم تهراق من مسلم دعوني الصحابة كان ممكن يحموا سيدنا عثمان رغم ذلك رفض رفض تدخل الصحابة لهذا الأمر حتى لا لا يقتتل المسلمون قال لك أنا أتقتل لكن لا تراق قطرة دم مسلم أبدا يا سبحان الله اللهم ارض عن عثمان يا رب العالمين سيدنا عثمان لما عرف أنه سيقتل ماذا صنع في لحظتها على طول قام متوضى اهم حاجه ان انا ما اموتش ان انا يوم ما اموت لازم اموت وانا متوضي لازم اموت على وضوء ولذلك المسلم دايما لازم يكون متوضي الوضوء سلاح المؤمن سلاحك فعلا هتموت وانت متوضي غير لما تموت وانت مش متوضي طول ما انت ماشي ما دمت عندك قدره ان انت تتوضى اتوضى تقدر تحافظ على وضوءك حافظ على وضوءك ما تنتقد الوضوء ابحث عن اي مكان عشان تتوضى وتفضل دايما على وضوء سيدنا عثمان اتوضى وفتح المصحف وبدأ يقرأ فيه ودخلوا وقتلوه وهو يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الإمام مالك إمام أهل المدينة الإمام العلم الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة كان لا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام وتوضأ كان لا يحدث أحدا من طلبة العلم إلا إذا قام وتوضأ وسوى ثيابه وجلس جلسة في قمة الأدب وتوجه إلى القبلة وبدأ يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ترتعد فرائسه لدرجة أنه يذكر في بعض الروايات أن الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة جاءه بعض تلاميذه من أجل أن يحدثه هو بيحدث تلاميذه جاء عقرب ولدغ الإمام ستة عشر لدغة فقد ايه فلم يتحرك وبعدين بعد كده رأوا أثر ال ال ال ال الألم الشديد جدا على الإمام قالوا لما لم تخبرنا يا إمام قال ما كنت لأقطع حديث النبي ولو قطعت روحي يا سلام شوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واحد اسمه الإمام ابن أبي ذئب كان من الأئمة الكبار في يوم من الأيام أخذه الحاكم الظالم ابن طولون ابن طولون ده كان بلغ درجة من الظلم لدرجة يا إخوة أنه قتل 18 ألف مسلم قتلة من أشد أنواع القتل قتلهم صبرا حطهم في السجن ومنع عنهم الطعام والشراب وسابهم لحد ما ماتوا ثم دفنهم في مكانهم يعني كان قمة ربنا يعافينا ويعافيك في ال في, ال في الإجرام والبطش والتعذيب في يوم من الأيام أخذ الإمام ابن أبي ذئب أخذه وحبسه وطلب من ال- ال- الحاشية بتوعه إن هم يجيبوا أسد ويحبسوه ويجوعوه ثلاثة أيام ثم يطلقوه على هذا الإمام ابن أبي ذئب وقال لهم بعد ما جوع تل- الأسد ثلاثة أيام دخلوه عليه وخلوا الناس كلها تحضر وتشوف إمامهم الجليل دوت وهو بيتقتل والأسد بياكله فلما علم ابن أبي ذئب أن الرجل يعد له أسدا ليدخل عليه قام وصلى وانشغل بصلاته فأطلقوا عليه الأسد رجعوا للقصة دي شيء عجيب جدا فأطلقوا عليه الأسد وهو يصلي ولم ينشغل لا بصوت الأسد ولا زئير الأسد ولا بأي حاجة فضل يصلي يصلي يصلي ومشغول بالصلاة ثم بعد ذلك آه، يعني سجد و- وتشهد وسلم من الصلاة ونظر إلى الأسد وقال التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث فانصرف الأسد وهو مجوع بقاله ثلاث أيام لما خرج بقى وابن طولون طبعا كان في قمة العجب لما خرج الإمام تلاميذه بيقولوا له، ألم تخف من الأسد قال إني أستحي أن أخاف من أحد من دون الله سبحانه وتعالى قالوا له فماذا كان يشغلك قال كان يشغلني أنني كنت على وضوء فكنت أسأل نفسي ألعاب الأسد ينقض وضوئي أم لا هي دي القلوب اللي كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل ثمرات الوضوء ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بحضراتكم مرة أخرى لنتكلم عن ثمرات الوضوء الوضوء الله العظيم يا جماعة يمكن يكون موضوع بسيط جدا جدا لكن لا تتخيلوا كم الثمرات اللي ممكن نتحصل عليها من المحافظة على الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نشوف فضل إسباغ الوضوء على المكاره يعني إيه على المكاره عارفين احيانا ال- الجو بقى واحنا في شتاء وخلاص بنودع الشتاء الحمد لله آه، في الشتاء الدنيا بارده قوي ففي ناس حتى يقول لك ما اقدرش اقوم اصلي الفجر لان الدنيا بتبقى تلج ما هو ده الجمال هو ده الاختبار امال انت عايز الصلاه تبقى في جو ربيعي وال- وال- والجو يبقى من- لا ده هو الاختبار الحقيقي ان انت تتحط في حاجه تقيله قوي على قلبك لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنت تفعلها طاعة لله سبحانه وتعالى كان ثابت البناني يقول كابدت شوف كابدت مكابدة تعب مشقة كابدت قيام الليل عشرين سنة ثم تلذذت بها عشرين أخرى فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها وعلى قدر التعب يا أحبابي على قدر التعب والنصب يكون الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى ما هو واحد بيروح يحج وبيتعب عيني ويتبهدل و- وممكن الناس تدوس عليه ويخبطوا فيه ويعوروه وهو على قلبه زي العسل انه بيعمل كده لله سبحانه وتعالى. واحد تاني ممكن يروح يحج حج سياحي ويحضر له كده حاجات بسيطه ويدفع الفدوى على قد ما يقدر مفيش مشكله ويخلص الموضوع كله في يومين ثلاثه ويرجع مرتاح. ده حج وده حج والاثنين واخدين اجر لكن الثاني اللي هو الاولاني يعني اللي هو تعب و- وتعذب وتبهدل أجره أكبر لأن القدر على الأجر على قدر إيه النصب والتعب والمشقة تعالوا نشوف فضل إسباغ الوضوء على المكاره الدنيا تلج ومية ساقعة وما فيش عنده سخان ولازم يتوضأ ولازم مش يتوضأ بس لا يسبغ الوضوء كمان يوصل الوضوء لكل أعضاء الوضوء ويكفيها مية طب المية متلجة نعمل إيه؟ آه لو كان في مرض طبعا وكان في عذر مفيش مشكلة خالص يعني ولذلك من ضمن الأشياء التي ينتقل بها الحكم من الوضوء إلى التيمم إذا كان الرجل ده مريض مرض شديد جدا والماء ده سيتسبب في زيادة المرض يتيمم أو إن لو كان يستطيع إن هو يتوضأ بمية دافية يدفي المية ويتوضأ طب ما يقدرش إن هو يتوضأ خالص لا بمية ساقعة ولا بمية دافية لأن المية ستزيد المرض في جلده يعمل إيه؟ يتيمم مفيش مشكلة إنما هو هيتوضأ فقط بس هيبقى المية ساقعة عليه لكن لن يتأذى يعني مش هيحصل له لا مرض ولا أي حاجة لكنه فقط سيتأذى من سقوعية المية هو ده بقى إسباغ الوضوء على المكاره ان انت تصبغ الوضوء وانت يعني الموضوع بالنسبه لك صعب شويه في حديث طبعا كلكم حضراتكم عارفين الحديث اللي رواه مسلم حديث سيدنا جبريل مع سيدنا النبي عليه السلام حينما ساله ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان كلنا عارفين الحديث ده لكن في روايه ليه عند ابن خزيمة بسند صحيح أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فالنبي قال له إيه؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان يبقى في إضافة هنا إيه وأن تتم الوضوء وفي زيادة برضو وتغتسل من الجنابة قال جبريل فإن فعلت ذلك فأنا مسلم لأن جبريل كان جاي لهم في الوقت ده مش على صورة ملك جالهم في صورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي كان سيدنا جبريل شبهه بالملي لما كان بينزل في صورة بشرية كان بينزل في صورة دحية الكلبي طيب قال فإن فعلت ذلك فأنا مسلم فقال النبي نعم فقال جبريل صدقت حتى ان الصحابه تعجبوا كيف يسالوا ثم يصدق على كلامه فلما انصرف جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، خد بالك. يقوم أبو هريرة يزود حتة من عنده جميلة والذي أثبت ذلك الإمام ابن تيمية الإمام ابن القيم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل زي سيدنا أبو هريرة لما كان بيتوضى كان بيوصل المية لحد كتفه طبعا مش مطلوب منك كده يعني لحسن تقول الشيخ بيقول لنا اتوضوا لحد هنا لا ده هو بس مجرد ابو هريره حب بيعمل كده عشان يطيل غرته ونوره يوم القيامه. حديث رواه مسلم عن عقبه ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء إسباغ الوضوء يعني في واحد يا جماعة لما بيجي يتوضأ سامحوني بيكروت الوضوء يعني خبط مية كده وإيه وارزع رزاز المية على الوش ده مش وضوء لازم تتوضأ أنا كان نفسي والله قدر الله مش فعل يعني كان نفسي في شوية مية دلوقتي ونتوضأ ونوريكم الوضوء آه فقال لك ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول عنده خشوع عنده تركيز في صلاته وإن شاء الله ليكم عندي درسين فيهم 30 سبب من أسباب الخشوع إن شاء الله جايين في السلسلة بتاعتنا عشان نشوف إزاي بقى إن إحنا نخشع في صلاتنا قال ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل من صلاته وهو كيوم ولدته أمه لا لا لا ده عايز أعيده تاني بقى بس اتصلى على حبيبك إيه ده معقولة لو أنا اتوضيت وأسبغت الوضوء وركزت قوي قوي في الصلاة بتاعتي أطلع من الصلاة كيوم ولدتني أمي والله العظيم ده مش كلامي ده كلام النبي طبعا أكيد مصدق النبي وما دام مصدقه لازم تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحديث كده حديث تاني رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في الصبرات إيه الصبرات؟ اللي هي شدة البرد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن اللي يحافظ على الحاجات ديت اللي هي إيه نعيدها تاني اللي هي نقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن خد بالك خد بقى الثمرات عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب احنا اتكلمنا عن الوضوء ثمرات الوضوء وثمرات إسباغ الوضوء طب عايزين نشوف بقى ثمرات المحافظة على الوضوء إن أنا على طول متوضي ما اقعدش أبدا من غير وضوء ولو ما لقيتش مكان أتوضى فيه أو ما لقيتش مية أتوضى بيها ممكن أتيمم لكن لا يمكن أبدا أقعد من غير وضوء إيه الثواب بتاعها؟ تعالوا نسمع من حبيبك بقى اللي ما سابش خير إلا ودلك عليه والله العظيم لو قعدنا من هنا ليوم القيامة عشان نوفي النبي حقه صلى الله عليه وسلم ما نستطيع إن احنا نوفي حق النبي صلى الله عليه وسلم جميله على راسنا من فوق وعشان كده بنقول يا رسول الله احنا احنا يعني احنا امتك ونتمنى نعمل اي عمل يخلينا كده يعني لما نقابلك على الحوض تفتخر بينا وتفرح بينا يا رب فر يا رب فرح النبي بينا جميعا يا رب العالمين جمهور يعني قناه اقرا وقناه لي وبر- وبرنامج ليله في بيت النبي وبقيه البرامج الطيبه التي تقدم ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين ويبارك في كل دعاة الامه اللهم امين يا رب العالمين. فضل المحافظه على الوضوء وتجديد الوضوء. الحديث الاولاني رواه ابن ماجه بسند صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا ده هدية للم- للمتشددين ده هدية للناس اللي عايزين الواحد يطبق كل حاجة بالملي وإيه ويعني يعني إيه مش يتدرج حتى لا مش هتقدر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه تيجي وصية النبي فسددوا مش قادرين يا رسول الله اه بنعمل حاجات كويسة قوي بنقدي الفرائض بنقدي الرواتب أحيانا بنقصر في النوافل أمال إيه وقاربوا خدت بالك يبقى فسددوا فإن لم تستطع وإيه إيه سددوا دي جاية منين جاية من النشان أنت وأنت بتنشن على الهدف لازم تسدد على المكان اللي أنت بتضرب عليه طب ما عرفتش اجيب في الهدف بالملي قاربه يعني ما جاتش في الهدف يجي جنبه ب 5 سم ب 2 سم انما ما بقاش بنشن على هدف اجيبها جنبه ب 5 متر يعني واخد بالك والا يبقى يعني ايه الموضوع يعني قال فايه قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن كلنا ان شاء الله من اهل الايمان سواء آه، رجال أو نساء فالنبي بيقول محدش هيحافظ على الوضوء إلا أنتوا يا مؤمنين حديث التاني رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف بقى شوف حنية النبي يا أخي سبحان الله في أمور معينة النبي يعلم إن ممكن مش أي حد يقدر عليها مش أي واحد يفضل يقدر إن هو يفضل محافظ على وضوءه على طول فالنبي بيقول إيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك يعني أنت ممكن وأنت متوضي تصلي الصبح الظهر عصر مغرب عشاء ما دمت على وضوء ما فيش مشكلة فالنبي بيقول لولا أن أنا أشق عليكم كنت خليتكم تتوضوا لكل صلاة ومع كل وضوء تستعملوا السواك عايز يقول ايه النبي يقول في خير كبير قوي للي يعمل كده اللي يتوضى مع كل صلاة حتى يعني سبحان الله حتى ان ممكن يكون انسان متوضي ويتوضى تاني زي ما بيقولوا وضوء على وضوء نور على نور اه الحديث الثالث رواه ابن خزيمة واحمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ودي رواية تانية للي إحنا- الرواية اللي احنا قلناها قبل كده قال لبلال يا بلال بما سبقتني الى الجنه الرواية الأولى قال له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام دي رواية البخاري فإني سمعت دفا عليك أمامي في الجنة المرة دي بيقول له إيه باللفظ كده يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فقال إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي سمعت صوتك قدامي فقال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا سبقتني إلى الجنة طب دي هنا بقى شبهة إزاي بلال يسبق النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فالعلماء قالوا أمر بسيط جدا هو كالخادم, لسي... كالخادم لسيده تعرف حضرتك لما بيكون أمير من الأمراء الخدم بيمشي قدامه خد بالك فبلال رضي الله عنه وارضاه ماشي قدام النبي كالخادم أمام الملك والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل ملوك الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له يبقى لازم أحافظ على وضوئي في كلمات كمان احنا قلنا فضل الوضوء فضل إسباغ الوضوء فضل تجديد الوضوء في كلمات بتتقال بعض الوضوء ليها أجر عظيم جدا ذكرنا منها حديث في مطلع الدرس الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين شفت الكلمات اللي قالها بعد الوضوء دي إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية الله حاجة بسيطة قوي يا جماعة حاجة لن تكلفنا أي شيء احفظوا الكلمات ديت أول ما تتوضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حاجة بسيطة جدا تفتح لك أبواب الجنة الثمانية في حديث ثاني بكلمات ثانية برضه تقال بعد الوضوء حديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعيدها تاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة كأنه وعد ملزم ألزم الله عز وجل به نفسه إن اللي يحافظ على الوضوء ويتوضأ ويقول بعد الوضوء الكلمات ديت بأن وعده الله بأن يحفظه ولا يحبط عمله أبدا ما دام أنه يقول تلك الكلمات طيب إيه الفضل بقى من إن أنا كمان قبل ما أنام أنام على وضوء قول لي بس أنا مش هقدر أحافظ على الوضوء أقول لك مش مشكلة اتوضأ قبل ما تنام ونام على شقك الأيمن وقول أذكار النوم وافضل اذكر ربنا لحد ما تنام وما تنساش دعاء سيد الاستغفار لان اللي يقوله وينام ويموت في الليله دي يكون من اهل الجنه واللي يقوله الصبح ويموت في اليوم دوت يكون من اهل الجنه وما تنساش ايه الكرسي حتى لا يصبح للشيطان عليك سلطان وما تنساش سوره تبارك لانها المانعه من عذاب القبر وهي ايضا من اسباب المغفره ومن اسباب دخول الجنه ورد فيها ثلاث احاديث صحاح بفضل الله سبحانه وتعالى خد بالك لكن في فضل كبير جدا ان انت تنام وانت على وضوء حتى لو فقدت وضوءك بعد خمس دقائق بس كفايه ان انت نمت على وضوء في كم ثمره بقى للنوم على الوضوء في ثمرتين من اغلى الثمرات اسمع الحديثين دولت بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم الحديث الاولاني رواه ابو داود بسند صحيح عن معاذ ابن جبل أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك بقى ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل ايه يتعار يقلق هو نايم متوضي جه في وسط الليل كده وشيء طبيعي كلنا بنقلق يعني ممكن تنام تقلق بعد ساعه بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات خد بالك آه قال ما من مسلم يبيت طاهرا متوضئا فيتعار من الليل خد بالك فيسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه يا مسلم ويا مسلمة لما تنام وانت متوضي ولما تنامي وانت متوضية لو قمت قلقت بالليل كده وقلت يا رب يا رب جوز بناتي يا رب يا رب استرها على نجح ولادي يا رب يا رب نجح ولاد المسلمين وزوج بنات المسلمين يا رب يا رب دخلنا الجنة يا رب يا رب اكرمنا بصحبة النبي يا رب أي خير من أمر الدنيا ولا الآخرة بسبب إن أنت تنام متوضي وحتى لو ما حافظتش على وضوءك لو قلقت ادعي أي دعوة مستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا اسمع الحتة اللي جاية دي جميلة أوي أوي واقعد كده افتكر الحديث ده فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك إيه الشعار؟ الشعار دوت هو ما يلي الإنسان من الثوب أو من غيره يعني بات لازق في جسمك ملك خد بالك إلا, إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب هذا العبد ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا يبقى الثمرتين حبايبي لو أنت نمت على وضوء الثمرة الأولى لو قلقت بالليل هيحصل ايه الملك يقول يا رب اغفر له يا رب ده بات طاهرا يا رب اغفر له الملك الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ودعاء مستجاب يقينا اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا الحاجه الثانيه لو قمت وطلبت اي خير من امور الدنيا او الاخره ربنا هيستجيب لك تعال اختصر بقى الموضوع كله في دقيقه دقيقه سريعه كده ان من ثمرات الوضوء انه انه نصف الايمان تخرج خطايا العبد من كل جزء يمر عليه ماء الوضوء من الفم أو الأنف أو الوجه أو اليدين أو الرجلين يغفر له ما تقدم من ذنبه يعود كيوم ولدته أمه مفيش عليه ولا ذنب لو توضى وصلى ركعتين لا يفكر فيما في أي شيء إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى من بات طاهرا بات ملك في شعاره كلما استيقظ العبد أو قلق قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا الوضوء يحل عقد الشيطان كلها من بات طاهرا واستيقظ وسأل الله من خيري الدنيا والآخرة أجاب الله دعاءه أن الوضوء نور للعبد يوم القيامة أنه علامة يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من نور الجبهة ونور السقان من آثار الوضوء أنه من أسباب دخول الجنة أنه أسباب لرفعة الدرجات قال بعض أهل العلم إذا توضأت فتمضمضت فطهر لسانك من الكذب والغيبة والنميمة فإذا استنشقت الماء فطهر أنفك من أن تشم محرما فإذا غسلت وجهك فطهر وجهك أو طهر نظرك من ثلاثة أشياء من أن تنظر إلى محرم أو أن تنظر إلى مسلم بعين الاحتقار أو أن تنظر إلى عيب مسلم أبدا فإذا غسلت يديك وطهرت يديك فطهر يديك من أن تؤذي بهما مسلما أو تأكل بهما شيئا محرما وإذا مسحت رأسك فاعلم أن مسحه امتثال لأمر الله والخضوع لجلاله والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى فإذا غسلت رجليك فطهر رجليك من أن تمشي إلى محرم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد إلا علمنا كل الخير ما ترك من خير إلا وقد دلنا عليه وما ترك من شر إلا وقد حذرنا منه في انتظاركم في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي فاصل قصير وراجع لكم اوعى تروحوا بعيد صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، معانا بعض الإيميلات لحضراتكم من الأخت أم نسيم من المغرب حصلت لزوجي مشكلة وأصيب ابني الأكبر بالسكر وهو في العاشرة من عمري المشكلة في زوجي أنه لم يتقبل شيء من هذا لا يريد أن يعمل وأحس أنه يكفر يقول أنا الوحيد الذي لم يعطني الله فلا يصلي فماذا أصنع عايز أقول آه، لزوج حضرتك ربنا يا رب يحفظه ويكرمه يا رب العالمين ال- الابتلاء ليس علامة غضب من ربنا سبحانه وتعالى إنما الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم شيء طبيعي جدا أنك لست الوحيد يعني مش أنت الوحيد اللي ابنك مبتلى يا ناس ابتليت ويا ناس يعني أولادهم آه، مرضوا ويا ناس فقدوا أولادهم ياما ياما يعني آه، نصبر ونحتسب ونقول الحمد لله والمولى عز وجل ي- سيكافئ من يشكر ومن يحمد المولى عز وجل ومن صبر على البلاء و- وصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي إن عذابي لشديد فربنا يكرمك أخوي وحبيبي يعني آه، آه، ترك الصلاة مش هو اللي هيخلي ابنك يخف من السكر بل بالعكس بل الصلاة هي اللي ممكن تخليه يخف لأنك لما تصلي هتدعي لابنك واحنا عايزين نقول ان دعاء الوالد لابنه مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن من ضمنها دعوة الوالد لولدي وفي الرواية الثانية دعوة الوالد على ولدي فربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب العالمين طب معانا الاستاذ عاطف من مصر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود عليكم السلام حبيب قلبي والله اني لاحبك في الله يا شيخ محمود بامانه يعني احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك وبنتصر بصراحه كل يوم تلاتة ومش عارف ازاي انا سامع صوتك بمرضى الله يعني ربنا يكرمك الله يسترك ويبارك في عمرك يا رب انا كل اللي طالبه منك الدعاء ليا ولزوجتي ولوالديا الاثنين الله يبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب العالمين وي- ويجمعك وأرجو- بهم في الفردوس الأعلى إن وارجو شاء منك الله تدعي لوالدي اللي هو متوفي يعني الله يرحمه ويرحم والدته وجميع موتى المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين الله يخليك يا أستاذ عاطف على اتصال حضرتك ومتشكرين على ذوق حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب آه الأخت سمر من مصر آه الحمد لله على شفاك يا شيخ محمود حقيقة يعني آه أنا عايز أقول لكم حاجة آه ويمكن آه، قلتها آه، في آه، يعني آه، في موطن آخر أو في مكان آخر إن إن آه، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يتم شفاءنا على خير والله يا جماعة يعني أنا سواء مريض أو صحيح أنا لا أمتنع عن الظهور وعن اللقاء مع إخواني وأحبابي آه، انا باخد جرعات مكثفه جدا من الكورتيزون علشان اقدر اجيلكم في كل حلقه بصرف النظر بقى انا مريض او مش مريض المهم ان انا لازم اكون شايفكم ولازم اكون متعايش معاكم اصبر واخد حقن واخد بخاخات واخد واخد عشان بس اقدر اتنفس عشان بس اشوفكم افضل عندي من اني اتحرم منكم وما انساش ابدا ولن انسى ابدا شيخنا وحبيبنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمه واسعه لما كان في الايام الاخيره من حياته يا ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب ويجعلها في ميزانه وكان مصاب بمرض خطير جدا وكان في الحرم في غرفة من غرف الحرم كان نايم على سريره ومتوصلة له الأجهزة والمحاليل وقاعد بيدي درس ويقولوا له يا شيخنا ارتاح يقول راحتي في الدعوة إلى الله فهو ده شعاري راحتي في الدعوة إلى الله فليس معنى ظهوري أنه قد تم شفائي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاء شفاء جميع مرضى المسلمين لكن أنا لا أستغني أبدا وراحتي في الدعوة وأتمنى والله وأشتهي وأسأل الله سبحانه وتعالى وتؤمنه أن ربنا يقبض روحي في يوم من الأيام في اليوم اللي ربنا يقدره وأنا أعطي درسا وبخاصة في ليلة في بيت النبي حتى ألقى الله عز وجل على هذا إن شاء الله الأخت منى من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحبك والله بحبك لله ربنا يحبك محمود.
ويسترك يا رب عندي سؤالين من فضلك اتفضلي يا أخت منى جوزي توفى البارح الله يرحمه يا رب رحمة واسعة يا رب عاوزك تدعي له هو كان تعبان قبل كده بالكبد أسأل الله أن يرحمه يا رب.
ورمضان اللي فات عدينا يعني في مصر بس ما صاموش نعم هعمل ايه عشان كان كان كان عنده شهر رمضان ما صاموش اه عشان الدكتور بيقول له ما تصومش لا خلاص ما- ما دام هو ما دام هو معذور و- وليس وبعدين عليه ليه سؤال تاني لو سمحت قبل ما حاضر يتقطع حاضر البارح عشان هو دخل انعاش آه انا اللي عملت له الشهاده يعني نعم هو ما شهدش بس انا كنت اقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نعم نعم عليه الصلاة والسلام.
قعدت كذا ساعة يعني ربنا يرحمه رحمة واسعة إن شاء الله حاضر أختي منى ربنا يبارك فيكي أولا بالنسبة ل- لموضوع أن هو كان أصلا في لما جاء عليه شهر رمضان كان ممنوع طبيا من الصيام فلا صيام عليه وأنت مش محتاجة أن أنت تصومي عنه ولكن تطعمي عن كل يوم مسكين يبقى كده إن شاء الله خلصنا ال- الدين دوت أما بالنسبة لحتة الشهادة فهو ما دام كان في حالة يعني غيبوبة و- وكان يعني لا يدري بنفسه ومات في مرض مثل هذا فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يرزقه نعمة الشهادة وأن يحسن خاتمته وأن يعني يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى إن شاء الله. أمة الله من مصر السلام عليكم.
حضرتك يا شيخ السلام عليكم يا أهلا وسهلا.
مع- والله يعني بحب حضرتك جدا في الله والله الله ودايما يحبك.
قبل كل حلقه برن على اصحابي ونستنى الكلمه ده يعني ميعاد بنستناه وان شاء الله نتقابل في الجنه كلنا يا رب إن رب شاء الله.
العالمين آمين يا رب العالمين.
أه، بقول لحضرتك انا لسه منتقبه من حوالي اسبوعين ما شاء الله.
وبابايا كان متوفى من حوالي ثلاث اسابيع الله يرحمه رحمة الله واسعة يا رب.
فمن ساعه ما لبست النقاب وانا مش قادره اقول لحضرتك انا حاسه يعني يعني محدش واقف جنبي خالص وكل الناس بتظبطني وكلهم بيقولوا لي دي فتره بس كده عشان خاطر وفاه بابا وان انا هقلع و... ويعني نفسي حضرتك تدعي بالتثبيت يا رب إن ربنا شاء الله.
يثبتك يا رب ويكرمك يا اختي الفضيله وعايز اقول لك حاجه يعني اصله شيء طبيعي حتى لو الناس آه، ثبتتني عن عباده او عن طاعه او النقاب او كذا يعني احنا لا نلتفت لمثل هذا وما تشغليش نفسك بحد خالص ما دمت لابساه عن اقتناع ربنا يثبتك و- و- وتلقي بيه ان شاء الله امهات المؤمنين في الجنه ان شاء الله وربنا يكرمك وانا دايما بقول لاي واحد هتلبس نقاب آه، بالله عليكي قبل ما تلبسيه فكري في حاجتين اولا طالما هتلبسيه اوعي تخلعيه والحاجة التانية عايزك تكون صورة حلوة أوي أوي للمنتخبات علشان يعني آه، آه، الناس دايما النظر دايما بيبقى على الملتحي وعلى المنتخبة فعايزين نكون صورة حلوة للإسلام ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آم، الأخت صبر من مصر الحمد لله على شفائك نحن نحبك في الله جزاك الله خيرا وجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين آه، أستحلفك بالله أن تدعو لي ولأسرتي أن نفرج كربنا يا رب فرج كرب المسلمين جميعا يا رب العالمين ويعني أزل هم المهمومين وغم المغمومين يا رب العالمين الأخت سهام سعيد هل إزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم هل هو حرام شرعا؟ لا مش من كل جسم حرام إنما إزالة الشعر فقط تكون محرمة إذا كانت شعر الحواجب أو إذا كان تقصير شعر الرأس حتى يصل إلى أنه يتشبه برجال أما إزالة أي شعر آخر لو خرج للمرأة عفوا يعني آه، شارب خفيف تشيله لو صار لها جزء بسيط كده على اللحية تشيله لا شعر الإبط شعر العنى كل هذا يزال بفضل الله سبحانه وتعالى الأستاذ خالد من السودان السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام شيخ ورحمة الله.
محمود يا أهلا وسهلا
رحمك الله اني احبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه الله يعزك
الله يبارك فيك يا شيخ محمود يا اتفضل يا أستاذ خالد نورتنا والله نورتنا نورت ليلنا الله يسترك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب و- وسلامنا لأهل السودان الطيبين الأوفياء بس ده طالب منك بس طلب بسيط أمرني حبيبي، أمرني.
ليلى والدي ان شاء الله أمرني أمرني تحت أمرك
آه، الد- دارت ليلى والدي ان شاء الله عمره آه، في رحمه الله الدعاء للوالدين ربنا يا رب يرحمهم الله.
يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب ويجمعنا بيهم على خير يا رب العالمين الأخت هبة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرحانة بجد يا شيخ محمود إن أنا بكلم الله حضرتك.
يفرح يعني قلبك جزاك ويسعدك.
الله كل خير ربنا يكرمك الله ويخليك.
يفرح قلبك ويسعدك يا أخت هبة آه، أنا يعني شيخ محمود في تالتة ثانوي نعم ف يعني فاضل لي حاجات لسه كتير جدا طبعا في المنهج لأني كان يعني قضيت فترة كنت تعبانة وكده نعم.
الحمد لله ربنا شفاني ألف سلام شكرا الله عافاك الله يسلمك يعني أنا بحاول أفكر نفسي على طول يعني بالثقة في الله والتوكل على الله وكده بس مش متأكدة إن أنا فعلا متوكلة على الله من جوايا انا عايزك بس اهم حاجه يا اختي هبه ربنا يبارك فيك استعيني بالله كده و- و- و- وحددي لنفسك كده منهج كده عشان او جدول تمشي عليه في المذاكره واستعيني بالله سبحانه وتعالى واعلمي ان في النهايه يعني آه، آه، انت لما تحتسبي الوقت اللي بتذاكري فيه ده وان انت عندك امل كبير ان انت في يوم من الايام ممكن تطلعي دكتوره تنفعي المسلمين احتسبي كل لحظه بتذاكري فيها انها في سبيل الله هتاخدي أجر والله على كل لحظة أعداها يعني سبحان الله كنت دايما أقول لأولادي أنتوا لما بتذاكروا أهو بتذاكروا في آخر السنة يعني خلاص في أجازة أربع شهور إحنا كدعاء ليل ونهار مذاكرة 18 ساعة يوميا لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى كما قالوا الإمام أحمد آه، إلى متى تطلب العلم قال مع المحبرة إلى المقبرة فاحنا ممكن نكون محرومين من حاجات كتيره جدا من متع الدنيا لكن هي اعظم متعه عندنا ان احنا ندعو الى الله ونذكر الناس بالله سبحانه وتعالى احتسبي كل لحظه ان شاء الله تكون في ميزان حسناتك وده يهون عليك بفضل الله الوقت اللي بتذاكري فيه الاخت حنان من بلجيكا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله إننا نحبك في الله يا شيخ ربنا يحبكم ويستركم يا رب وكنا سعداء جدا بزيارتك لنا في بلجيكا الله يبارك فيكم انا سعدت والله بلقائكم في بلجيكا و... ويعني الحقيقه ناس افاضل ربنا يعزهم جميعا يا رب الله يحفظك ويحفظ أولادك إن شاء الله امين يا رب العالمين سؤالي عن الابتلاء يا شيخ إذا نعم.
وقع البلاء ثم رفع بإذن الله ثم عاد بإذن الله نعم كيف نتعامل مع هذا ما هو دائما يا اخت حنان ربنا يحفظك دائما لازم آه، آه، يعني ي- يصاحب البلاء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لابد أن نعلم أختي الفاضلة أن الله لا يبت- لا يبتلينا ليعذبنا وإنما يبتلينا ليطهرنا ويقربنا والله العظيم لو نعلم ما في البلاء من الخير كان السلف الصالح كانوا يشتاقوا إلى البلاء لدرجة أن الواحد فيهم لو كان مر عليه سنة بغير بلاء كان يحزن ويقول ما لنا كأننا قد تودع منا كأن ربنا مش عايزنا عايز أقول البلاء قد يأتي ويشيل شيء من ذنوبنا كلنا أصحاب ذنوب أو يشيل شيء من تقصيرنا أو, أو, أو يرفعنا درجات في الجنة لأن في أحاديث كثيرة توضح إيه, إيه, إيه, إيه, إيه سبب البلاء احيانا البلاء بيكون بسبب ذنوبنا احيانا يكون الذنوب قليله جدا لا تستحق كم البلاء ده كله لكن المولى عز وجل كتب لك درجه مثلا في الجنه حديث رواه الحاكم وابن حبان باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله عمله مش موصله للدرجه ديت فلا يزال الله يبتليه اهو بقى البلاء يروح ويرجع يروح ويرجع فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر حتى يبلغه إياه وصلوا الدرجة والمنزلة في الجنة دي خلاص يرفع عنه البلاء فإذا تكرار البلاء ليس معناه غضب من الله وإنما هو إن شاء الله تمحيص وغفران ذنوب ومحبة قبل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الأخت أمة الله من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك أختي وفرحانة جدا إن أنا بكلمك والله العظيم.
الله يفرح قلبك ويسعدك بلقاء النبي يا رب يا, يا شيخ إن شاء الله يا شيخ أنا بدعوك يعني تدعي لوالدي لأنه توفى الله يرحمه و...
رحمة و...
واسعة.
وتوفى في الجامع يا شيخ وكان بيحضر جنازة الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله في... فيا ريت تكلمنا أنا هقفل معاك دلوقتي يا حاضر.
ريت تكلمنا على فضل هذا هو الله.
كان ماشي ورا جنازة وتوفى ما شاء و...
الله ويعني وكان متوضأ وكان م... يعني جاب لها مصلي الفجر ما شاء الله ده أنا عايز أقول لك حاجة حلوة قوي أي يا ريت يا ريت تهديني حاضر.
تهدي امي يا شيخ حاضر.
لان امي يعني على طول عياط وعلى طول بكاء علي حاضر انا هقول لحضرتك حاجتين الحاجه الاولانيه كون ان والده حضرتك بتبكي البكاء ليس محرما ما لم يصحبه اي كلمات فيها اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى والا فقد ثبت عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ان النبي صلى الله عليه وسلم آه، بكى عند موت ابنه ابراهيم عليه السلام وقال ان العين لا تدمع ان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا فالبكاء بيفرج عن النفس ما فيش مشكله ما لم يصحبه اي شيء محرم الحاجة التانية انت ذكرتيني بال- ب- ب- بالحدث اللي حصل لوالدك الله يرحمه رحمة واسعة بالموقف اللي حصل لعبد الله بن مسعود كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح ان ابن مسعود كان بيجيب عود آه، سواك للنبي عليه السلام وكان جسمه نحيف فاهتزت ال- الشجرة آه، بسبب الريح فانكفأت أغص- أغصان الشجرة وانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود فظهرت سيقانه فالصحابة ضحكوا فقال النبي مما تضحكون قالوا نضحك من دقة ساقي فقال والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد إيه علاقة ده بموت والدك؟ العلاقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر من تبع جنازة حتى يصلي عليها كتب له قيراط والقيراط مثل جبل أحد فإن صلى فإن حضر فإن فإن وصل إلى الدفن فإن يعني مشى ورا الجنازة لحد الدفن فإن حضر دفنه خد بالك كتب له قيراطان القيراط مثل جبل أحد فختام والد حضرتك انه كان ماشي ورا جنازه وصلى على الجنازه ومات في المسجد فمات في المسجد اولا مات في المسجد وهو يصلي يبقى ده شيء جميل جدا حسن خاتمه ومن مات على شيء بعث عليه واخر حاجه عملها انه حصل على جبل احد من الحسنات هذا ختام انا عن نفسي اتمناه ربنا يا رب يرزقنا واياكم حسن الخاتمه الاخت نسرين من الجزائر
عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، يا شيخ أريد أن أسأل فقط أنا يا شيخ والدي منفصلين أكثر من 16 سنة نعم.
أنا أعيش عند والدي ووالدتي بعيدة عن نعم.
يعني عني منذ فترة والتي ربتني هي جدتي فكيف أستطيع أن أوفق بينهما يا شيخ الأمر جدا صعب يعني كيف أستطيع أن أوفق بين والدي عند البقاء عنده وعند كيف أستطيع أيضا عند الذهاب عند أمي وأيضا عند جدتي نعم يا شيخ يعني والله أمر صعب لا أستطيع حتى التوفيق خاصة وأنا أعمل يعني بعض الأحيان ف- وأنا عندي سنة منذ نعم.
أن أكملت دراستي حاضر أسألك يا شيخ أن تنصحني حاضر بارك على الله عيني حاضر بص يا اختي نسرين ربنا يحفظك لو ان ال ال ال الام آه، كانت مقيمه في مكان قريب بحيث تقدر تزوريها حتى ولو مره في الاسبوع فيبقى خير جميل قوي يبقى انت كده وفقت ما بين زياره الام وزياره الجده والاثنين بمثابه الام طبعا فدي حاجه مطلوبه دي مهمه جدا جدا الحاجه الثانيه طب لو كانت في مكان بعيد جدا ولا تستطيع ان انت تزوريها فعلى الاقل لا اقل من انك انت تتصلي بيها على التليفون تطمني عليها وتدعي لها وتشكريها و- آه، وتحاولي بقدر الامكان ان انت تصبريها ان برضه هي حرمانها من زوجها من ناحيه ومن بنتها من ناحيه تانية ده بلاء شديد عليها فانت تحاولي بقدر الامكان ان انت يعني تصبريها وتحاولي ترضيها بكلمتين ودايما تثني عليها وتقولي لها كلمات الحب من انت بنتها اللي بتحبيها و و- عشان تشعر بان البعد لم يسبب عندك اي جفاء يعني دي مصيبة تانية تجمع على المصيبتين اللي هم اللي هي أصيبت بهما إن هي فراق الزوج وفراق البنت لما كمان بعد فراق الزوج وفراق البنت إنها كمان تلاقي بنتها بتكرهها بيبقى شيء صعب عليها فأنت حسسيها إن هي حبيبتك وإن هي أمك وإيه وإيه وإن رغم الفراق والبعد ده كله إلا إنها في قلبك حسسيها بالكلام ده وربنا يأجرك ويكرمك واما لو كانت قريبه زي ما قلت حضرتك زوريها و... وان كان حتى بعيده فلا اقل ايضا من حتى ولو كل شهر او كل شهرين برضه تخصصي زياره للام وربنا يرزقك برها اللهم امين يا رب العالمين. ام فيصل من بلجيكا السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ الله يسترك ويعزك يا رب العالمين.
انا فرحانه جدا ان اكلمك يا شيخ ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي يا رب العالمين.
الله يبارك فيك ويبارك في صحتك واولادك يا شيخ امين يا رب العالمين امين يا رب.
ارجوك يا شيخ اريد ان تدعي لي بالشفاء العاجل ان شاء الله الله يشفيني ويشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين ربنا يرفع عنا وعنكم البلاء ويرزقنا الاجر والمثوبه يا رب على الصبر يا رب العالمين الله يبارك فيك يا ام فيصل آه، ال- الاخت سميه اعاني دوما من صلاتي من ان صلاتي وصومي ناقصين فماذا اصنع وأريد سؤال آخر أنا كنت صائمة ولمست نجاسة هل يبطل هل يبطل صومي؟ لا ما يبطلش صومك لو لمست نجاسة سواء كنت آه، رايحة تصلي أو أنت صايمة لا يبطل ولكن اغسلي مكان هذه النجاسة. أما حتة إن أنت بتعاني دوما من إن صلاتك وصيامك ناقصين فده شيء طبيعي جدا لأي مؤمن في الدنيا إنه عمره ما حس إن عبادته كاملة. يعني أبو بكر الصديق نفسه بيقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله عمر بن الخطاب بيقول لو نادى مناد يوم القيامة أن الناس جميعا في الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر إذا فالإنسان دائما يتهم نفسه بالتقصير أنا بصلي وبعد ما اصلي حتى لو صليت صلاة جميلة جدا وخاشعة أقول والله برضو أنا لم لم أوفي الله حقه في هذه الصلاة أنا صمت فلما صمت فبقول برضه مش هو ده الصيام اللي انا عايزه المؤمن دايما لا يرضى عن نفسه ابدا والا لو رضينا عن نفسنا في عبادتنا يبقى في عبادتنا في مشكله انما الاصل هو اللي انت بتقول اللي انت حاساه دوت ان الانسان دايما يعمل العمل الصالح ويشعر ان عنده تقصير الاخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا آه والله أنا أحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك يا اخت أنا شيماء فرحانة جدا إن بكلم حضرتك الله يسعدك يا اختي الفاضله إيه لو سمحت يا شيخ أنا ليا عندك سؤال وليا عندك رأي اتفضلي إيه لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل حضرتك إيه أنا الدورة الشهرية بتنزل لي بال- بالعلاج نعم فهي مش دورة طبيعية دورة إيه، نتيجة من- للعلاج نعم.
فأنا عايزة أعرف الدورة دي تمنعني عن الصيام في في رمضان وعن الصلاة نعم آه، ده أول حاجة تاني حاجة عايزة من حضرتك تدعيلي ب- بقلب صادق كده بذرية صالحة إن شاء الله ربنا لأن أنا حالتي صعبة جدا والدكاترة ما طمنونيش حاضر حاضر انا وعايزة حاضر.
حضرتك تدعيلي بقلب صادق إن أنا ربنا يرزقنا لا بذرية صالحة اطمني من ناحية القلب الصادق م- أنا مش مش عايز أقول إن أنا صادق لكن أنا عايز أقول والله أنا يعني يعني يعني يعني سبحان الملك الواحد ما يزكيش نفسه لكن أنا حينما أدعو لغيري يقينا والله العظيم أنا أدعو لأي مسلم والله من قلبي والله العظيم وأخلص له في الدعاء يمكن لا أخلص لنفسي مثل ما أخلص لغيري لسببين لحبي للمسلمين ثم ثانيا لأني أعلم أن هناك ملك موكل بنفس درجة الصدق التي ستخرج من قلبي سأقابل بصدق أيضا من الملك والملك طبعا يعني كل دعاء صدق بفضل الله سبحانه وتعالى لكن برضو يكافئ الإنسان على قدر عملي وعلى قدر نيتي فأنا أدعو لكل مسلم بصدق عشان الملك يقول آمين ولك بمثل إن شاء الله ربنا يبارك فيك أما مسألة الدورة فإن كانت ال- ال- طبعا معروف معلوم دم الدورة معروف من لونه ورائحته فإن كان قد ثبت أن هذا هو العذر الشرعي والبريود يبقى خلاص تمتنع عن الصيام والصلاة آه، بصرف النظر بقى إذا كانت الدورة دي نزلت نتيجة علاج أو نتيجة عادية ففي النهاية إذا ظهرت الدورة فلا تصلي ولا تصوم الأخت أمال من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه من فضلك آه سؤالي هو حول التخليل في الوضوء حول
تخليل الو- في الوضوء التخليل تغسيل الوضوء
تخليل تخليل اه نعم المخللين اه نعم نعم اه
وما هي كيفية التخليل؟
التخليل بين ما الاصابع هي كيف...
اصابع اليدين والرجلين يعني بين الاصابع اخت الفاضله لو لو الكاميرا جايبه كده الصوره بين الاصابع دي احيانا بعض الناس بتهملها يعني ممكن الواحد يتوضى كده تمام وينسى الحتت اللي بين الصابع دي فاحيانا لا يصل اليها الماء فايه نخلل آه، آه، حته التخليل بين الاصابع خصوصا بقى مش اصابع الايدين كمان اصابع الايدين قول الميه سهله توصلها انما اصابع الرجلين احيانا بتكون الصوابع متلاصقه لازقه في بعضها تمام مش متلاصقه يعني اللحم لازق لكن هي ايه آه، آه، يعني مزنقه في بعضها كده فنعمل ايه نفتح بين الصوابع صوابع الرجلين ونوصل الميه ده اسمه تخليل وسبحانك يا رب تخليل الوضوء ده بالإضافة إنه عبادة طبعا وإن الوضوء لا يصح ب- بلا التخليل يعني لأن المية مش هتكون وصلت لأماكن الوضوء إلا إن كمان ليه فوائد لا تخطر على قلب بشر وأغلب الناس اللي مصابة بأمراض جلدية بين أصابع الرجلين ومرض التنية إلى غير ذلك كل ده بسبب إن هم لا يتوضأوا ولا يصلوا أما المتوضئ والمصلي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذا سببا في نجاة من هذا المرض مين معانا يا أستاذ أحمد؟ خلاص فاضل دقيقتين فقط طب نخلي الدقيقتين دول بقى للدعاء آه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين اني داعم في امن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم انصرهم على أعدائهم برحمتك يا رب العالمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ألف بين قلوب المسلمين زوج شباب المسلمين زوج بنات المسلمين ارزقهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وهم المهمومين وحزن المحزونين اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد واسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا تنسوا الواجب الأسبوعي ركعتين قيام ليل صيام الاثنين والخميس آآ آآ قراءة جزء من القرآن كثرة الاستغفار كثرة الصلاة على النبي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفء